بسم الله الرحمن الرحيم
أسرار المحبين أشهد أن لا إله إلا الله
أسرار المحبين نعم أحبكم في الله للمحبين أسرار وإليك أسرار المحبين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإخوتي في الله أنا أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله ها نحن أوشكنا على دخول العشر الأواخر بل قد دخلنا فعلا اليوم هو اليوم العشرون وليلة الحادي والعشرين ليلة الحادي والعشرين احتمال أن تكون ليلة القدر هذه الليلة فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال التمسوها في العشر الأواخر من رمضان وفي رواية تحروها في العشر الأواخر من رمضان هذه أول ليلة من ليالي العشر استعد انطلق التمسوها بالأمر تحروها بالأمر ينبغي أن تتحراها أن تلتمسها أن تبحث عنها ليلة بالعمر بالعمر كله بضع وثمانون سنة في ليلة ليلة بعمرك كله إنك لن تعيش ثمانين سنة أكثر من ثلاث وثمانين سنة ليلة إن أصبتها قد تكون هذه الليلة قد تكون هذه الليلة فابدأ واستعد أخي توقفنا في الحلقة الماضية مباشرة بآخر كلمة أن يسير العبد بين العطف واللطف وإننا نرجو من ربنا جل جلاله وهو الرحمن الرحيم الودود الكريم أن يكرمنا بعطفه ولطفه بليلة القدر في هذه العشر اللهم أكرمنا بليلة القدر اللهم إنا نسألك أن ترزقنا قيام ليلة القدر أيها الإخوة إنه القيام لا يكون للنيام استيقظ يا نومان انتبه ايها الغافل انك حين تتقلب على جنبيك يمينا ويسارا متى تدرك ليلة القدر كأن لك لن تحصلها انك تحتاج ان تظل متيقظا منتبها تبحث عنها اللهم اللهم ارزقنا يقظة القلب أن يظل قلبك متيقظا باحثا عنها أخي الحبيب انتبه أثق عند أول ليلة من ليالي العشر وقفة مضى عشرون يوما عشرون عشرين يوم من رمضان لابد من وقفه هل صمت رمضان كما ينبغي الصيام الذي يحبه ربك منك ويرضاه كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون التقوى حصلتها لا يكن يوم صومك كيوم فطرك هل فرقت معك الصيام من غير الصيام وقفة الصوم جنة هل صار الصوم لك وقاية هل حسن خلقك القيام القرآن ترويض الحواس لذة الصيام لذة العبادة وقفة وبمناسبة هذه الوقفة أحب أن أنقل لك صورة طريفة طريفة مهمة جدا لكي ننظر في العشرين يوم الماضية إنني أريدك أن تستلقي وتنظر استرجع الشريط رجع شريط العشرين يوم اللي فاتوا شوف صيامك شكل الصيام ده مقبول ولا لا قد يكون في هذا الصيام الشكلي شكله جميل ولكن فيه سوسة تنخر في الصيام حتى إذا جئت آخر الشهر سقط صيامك ولم يقبل منه شيء قصة طريفة اسمعوها مني اسمها نظرية السوس معلش مهمة جدا الليلة دي عارفين السوس السوس اللي هو البني ده اللي بينخر في الخشب تلاقي مثلا عمود خشب او دولاب خشب واقف وسوس نخر فيه من تحت كده فيبقى شكله واقف السوس ينخر فيه ينخر حتى انه تفاجئ ان الدولاب وقع ليه اكلوا من تحت مع انه مش باين هو ده الخوف من النقطه دي من نقطه ان يبقى فيه سوسه في صيامك تفسد صيامك سوسه في دينك بتنخر في دينك فتفسد دينك سوسه في بيتك هتخرب البيت سوسه في زوجتك واولادك سوسه في فلوسك انها نظريه السوس والبحث عن السوس اخدت فايده ليك من الشاعر احمد شوقي احمد شوقي كتب قصه ظريفه في ديوانه اللي اسمه الشوقيات بيقول ايه حكي ان ملكا للغربان ملكا للايه للغربان كان في غراب مجموعه من الغربان عامله مملكه وعليها ملك ملك للغربان كان يعيش في مملكته وقصره المشيد على قمه نخله كبيره نخله كبيره وفوق قمه النخله عش للغربان مجموعه من الغربان 20 30 50 100 غراب وعليهم ملك للغربان وكان لهذا الغ... لهذا الملك ملك الغربان خادم ناصح امين اسمه ندور اسمه ايه ندور ندور اسم الخدام اسمه ندور ها خادم لل... للغراب الكبير ملك الغربان ندور الخادم احمد شوقي بيقول اسمع الشعر يقول احمد شاعر كان للغربان كان للغربان في العصر مليك وله في النخلة الكبرى أريك الغربان كان لهم ملك وكان له على راس النخلة أريك عرش فيه كرسي وخدر ومهود لصغار الملك أصحاب العهود جاءه يوما ندور الخادم الخدام اسمه ايه ندور جاءه يوما ندور الخادم وهو في الباب الأمين الحازم قال يا فرع الملوك الصالحين أنت ما زلت تحب الناصحين أنا عايز أفوتها بس هي شغلاني لازم أقول شوف الراجل مش الراجل الغراب الخدام ندور لما جه ينصح الملك عشان تستفيد بس من النقطة دي مهمة جدا ما جاش قال له الحق اعمل انت فيك لا وانما قال له ايه يا فرع الملوك الصالحين انت ما زلت تحب الناصحين دخل عليه الاول بشيء من المدح والثناء لما تيجي تنصح ابنك تنصح مراتك زوجتك تنصح اخوك تنصح ابوك تنصح حد اي انسان قبل ما تقدم النصيحة لأن النصيحة مرة علمائنا يقولوا كده النصيحة حلوة في فم قائلها مرة في سمع سامعها لما انت تيجي تقول انت بتقول له بتنصحه لمصلحته لكن هي مرة قال له ايه هل تعرف من ينصح قال له او تجد من يقبل مين اللي بيقبل النصيحة النهاردة بسهولة وبساطة صعب فعشان النصيحة تسمع عشان النصيحة تقبل تعمل ايه قدم بين يدي نصيحة شيئا من المدح المشاكل اللي في البيوت من كده شاف حاجة غلط في البيت عايز يقول لزوجته عليها اهدى وفكر ازاي تقولها لها الإمام الشافعي قال لتلميذه يونس ابن ع- ابن عبد الأعلى لتلميذه يونس ابن عبد الأعلى قال له يا يونس إذا رأيت من أخيك شيئا أنكرته إن واجهته به أوحشته وإن كتمته عنه خنته قال فماذا أصنع يا إمام أنا معي أخويا صديقي ماشي معايا في حاجة غلط لو قلتها له في وشه يزعل لو ما قلت لو ما قلتهالوش أبقى خنته أعمل إيه قال له عرض بها واجعلها في بعض حديثك مشيها في وسط الكلام ما توجهوش بيها ندور الخادم لما راح ينصح مدحه الاول اما تيجي تنصح زوجتك في حاجه قول لها والله ما شاء الله يعني انت ما شاء الله امدحها بحاجه فيها بقى انا ما اعرفش فيها ايه امدحها انها بتطبخ كويس انها بتقابل اهلها كويس انها ب- آه، بتعاملك كويس انها الى اخره اي مدح عندك قول لي ده هي ابيض ما فيهاش حاجه لا فيها بس انت مش عارف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنه ان كره منها خلقا رضي منها اخر فيها فيها خير التمس حاجه خير وقول الخير الاول وبعدين انصح في اللي انت عايز تنصحه ده اللي استفدناه من الراجل ده يا فرع الملوك الصالحين انت ما زلت تحب الناصحين شجعوا على قبول النصيحه سوسه كانت على القصر تدور جازت القصر ودبت في الجذور قال له كان في صورة سوسة ماشية حوالين القصر دبت في جذر النخلة تبعت الغربان في إهلاكها قبل أن نهلك في أشراكها ابعث الغربان يطلعوها يموتوها ضحك السلطان من هذا المقال ثم أدنى خادم الخير وقال سلطان ملك ضحك ها ها ها ايه يا ابني اللي انت بتقوله ده سوسه سوسه ايه وبتاع ايه ثم ادنى خادم الخير وقال انا رب الشوكه الضافي الجناح انا ذو المنقار غلاب الرياح انا لا انظر في هذه الامور انا لا انظر تحتي يا ندور قال له ما بصش تحتيه حاجات صغيره ما بصش فيها ثم لما كان عام بعد عام قام بين الريح والنخل خصام وإذا النخلة أهوى جذعها فبدا للريح سهلا قلعها فهوت للأرض كالتل الكبير وهوى الديوان وانفض السرير السوس ضرب في جذع النخلة نخرها من تحت يوم ريح شديدة راحت وقع النخلة فدها السلطان ذا الخطب المهول ودعا خدامه الغالي يقول يا ندور يا ندور الخير أسعب بالصياح أما ترى ما فعلت فينا الرياح قال يا مولاي لا تسأل ندور أنا لا أنظر في هذه الأمور قال له مش انت قلت الاول انا لا انظر في هذه الامور ما تجيش دلوقتي تقول ايه يا ندور الشعر ده اسمه شعر الرمز في رموز الفاطن يفهمها زي ما قلت لك ابحث عن السوس في سوسة في قلبك كبر عجب غرور أنانية حسد ضغينة بغضاء السوسة دي هتفسد قلبك هيقع في سوسة في أخلاقك في سوسة في بيتك هتخرب البيت ايه هي السوسة دي انت مش محتاج انا اقول لك البس نظارة ودور على السوس خلي نظارتك حد ناصح امين يدلك على السوس انتبه الامر يحتاج الى فكر قبل رمضان ما يخلص شوف السوسه اللي في حياتك اللي تفسد عليك ايمانك اللي ضيعت منك رمضان يبقى اول حاجه في اول العشر وقفه تقول لي يا عم الشيخ الله يكرمك هو موضوع سوس مهم جدا وخطير جدا وانا هدور على السوس او اشوف حد ينقيه لي ويدلني عليه لكن الله يكرمك موضوع العطف واللطف انت نسيته اه جزاك الله خير لازم اقول لك موضوع العطف واللطف الانسان يا اخوه لما يبقى ماشي في حياه الدنيا ربنا لو تركك لنفسك تضيع فقد اجمع العلماء ان الخذلان ان يكلك الله الى نفسك انت محتاج ربنا محتاجه محتاجه فعلا فلذلك ينبغي عليك ان انت تتضاعف له وتسأله قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم الدعاء هو العبادة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه ولذلك في وسط آيات الصيام تفاجأ بآية الدعاء في وسط الأحكام والحلال والحرام آية الدعاء وإذا سألك عبادي عني فإني قريب إشارة إلى إنك ادعي اطلب فلما تطلب يعطف ربنا عليك الإنسان دوما في حاجة إلى عطفة تقويه إن ربنا يعطف عليك بحاجة العطفة دي من ربنا تقويك ابن القيم يقول ايه فاذا فوض العبد وسلم امره الى الله سيره الله بين عطفه ولطفه فعطفه يقيه ما يحذره ولطفه يرضيه بما يقدره يعني ايه يعني لما ربنا يعطف عليك هيقيك اللي انت بتخاف منه هيقيك الشر كله مش هيصيبك شيء ولطفه يربيه بما يقدره وإن قدر عليك شيء هيلطف بيك ويرضيك احنا قلنا أظن في حلقات من الأولانية إن اللطف نوعان لطف ظاهر ولطف باطن اللطف الظاهر إنك أنت كنت نايم وقمت تدخل حمام بالليل شميت ريحه غاز جريت وقفلت الانبوبه ربنا لطف لان لو حد صحي وولع عود كبريت كانت والعياذ بالله الشقه ولعت ده لطف ظاهر انك انت وانت ماشي في الشارع ابنك فلت من ايدك سمعت فرامل العربيات جريت شلت ابنك من قدام العربيه ده اسمه لطف ظاهر ربنا لطف اللطف الباطن بقى ان يقع البلاء ويحصل اللطف للقلب فيرضى الإنسان ويحمد الرب ده لطف باطن فيسيرك الله بين عطفه ولطفه العطف يخلي ما فيش حاجة تحصل واللطف لو حصل يرضيك ويسترك اللطف الباطن نجيبه منين العطف واللطف نمرة واحد بالتسليم والتفويض والرضا سلم لربنا وتفوض له يا جماعة دايما أنصح إخواني أقول له ما تقترحش على الله لأنك ممكن تقترح ما فيه هلاكك أنت مش عارف الغيب فيه إيه ما أنتش عارف بواطن الأمور فيها إيه ما أنتش عارف مآل الأمور العاقبة فيها إيه ففوض وسلم يبقى أول حاجة التفويض والتسليم اتنين الرضا انك ترضى بربنا قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا الله ربا يعني مقسما للأرزاق أرزاق يبقى التفويض والتسليم اثنين الرضا ثلاثة الشكر ابن القيم في الفوائد يقول ايه ومن لطيف التعبد بالنعم ان تستكثر قليلها عليك وان تستقل كثير شكرك لها اي نعمة جت من ربنا تستعظمها الحمد لله الحمد لله الحمد لله ولما تشكر ربنا تقول يا رب انا عاجز عن الشكر انا عاجز عن ان اشكرك مش عارف اشكرك ازاي يا رب سيدنا موسى تروى في الاسرائيليات إن سيدنا داوود او سيدنا موسى لا اذكر آه قال يا رب ان صليت فمن قبلك وان تصدقت فمن قبلك وإن بلغت رسالاتك فمن قبلك فأنى لي شكرك قال يا داود الآن شكرتني قال له يا رب لو صليت فده بتوفيقك وإعانتك وانت صدقت فالمال مالك ومنك وإن بلغت رسالاتك فمنك وبإعانتك اشكرك ازاي قال له اعترافك ده شكر فانت لما تظهر عجزك بين يدي الله ده شكر نرجع لموضوعنا في وظائف العشر الاواخر نمره واحد وقفه للبحث عن السوس دور ايه اللي بيفسد عملك اثنين محتاجين الاستغفار قال الله عز وجل ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله سبحان الله العظيم كأن ربنا سبحانه وتعالى أمر الحجاج بعد ما يقفوا في عرفات يستغفروا ربنا عجيب يستغفروا ربنا من ايه هقول لك استنى بعد الصلاة انت قاعد تصلي بعد التشهد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أول حاجة إيه؟ أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله طب واحد خارج من الصلاة بيستغفر من إيه؟ لا كمان قال سبحانه وتعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون مدوا الصلاة إلى السحر ده كلام الحسن البصري مدوا الصلاة إلى السحر ثم جلسوا يستغفرون الله بيستغفروا من إيه وهو قايم طول الليل أمال اللي نايم يعمل إيه يبقى بعد قيام الليل استغفار بعد الصلاة استغفار بعد الحج استغفار لا الأعجب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته يقول الله عز وجل له إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا آخر عمره يؤمر بالاستغفار هو كده إن ختام الأعمال يبقى الاستغفار يبقى تيجي في العشر الأواخر وتكثر من الاستغفار الاستغفار مشعر بالتقصير لأن العبد يسير إلى الله عز وجل بين أمرين مطالعة المنة ومشاهدة عيب النفس والعمل مطالعة المنة انك تبقى شايف فضل ربنا عليك عارف ايه أك... من بلاش اكبر من اكبر نعم الله عليك اللي انت بتنسى تشكرها نعمة الامهال نعمة الامهال عارف يعني ايه ان ربنا صبر عليك سبحانه وتعالى وانت طول السنة بتعصي وتغلط وتعك وتبعد وربنا صابر عليك لم يأخذك لم يقتلك لم يعاقبك بل أخرك إلى رمضان ودخل رمضان وأعطاك فرص للعتق من النار وفرص للمغفرة عشرين يوم ولسه ربنا صابر عليك دي نعمة اسمها نعمة الإمهال ملاحظة المنة ومشاهدة عيب النفس والعمل انك تشاهد عيب اعمالك غلطاتك لما تشوف الغلطات دي غلطاتك لما تشوفها تقوم تعمل ايه تستغفر استغفر الله العظيم الراجل اللي بعد ما يخلص صلاة بيستغفر من ايه ان ربنا اكرمه ووقفه بين ايديه والاخر العبد ده كان سرحان وهو بين ايدين ربنا فبتستغفر من دي ففي اخر رمضان الاستغفار وكما قالت السيدة عائشة أم المؤمنين أمنا رضي الله عنها قالت طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا لقمان الحكيم قال لابنه يا بني عود لسانك رب اغفر لي فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلا كان يعدل النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من سبعين مرة أو مئة مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور كان يقول يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من سبعين مرة صلى الله عليه وآله وسلم نمرة ثلاثة سؤال الله العفو إنك تطلب من ربنا أنه يعفو عنك قالت السيدة عائشة رضي الله عنها يا رسول الله إذا أريت ليلة القدر فماذا أسأل قال سل الله العفو قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني آه, آه لو نفهم معنى العفو ونفهم ان تبقى اجل امنياتنا العفو فيها انكسار وخضوع وذل لله جل جلاله وعدم عجب وعدم غرور بالاعمال العفو اللهم اني اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني تبقى وانت ساجد اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني وانت بتدعو اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني وانت في كل احوالك تسال الله العفو اخوتي في الله في اول ليله من ليالي العشر اسال الله ان يرزقنا واياكم ليله القدر ليله القدر بنسمع عنها شفتها عمرك قول لي اه انا كنت نايم مره وشفتها في الم... يا ابني ما بتجيش للنايمين شفتها في المنام ايه هي ليلة القدر اللي بيناموا ليلة القدر مش للنايمين اللي يقول لك شفتها وانا نايم يبقى مش صح امال اشوفها ازاي اقول لك المرة الجاية خليك معايا بحبك في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته